بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الهادي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى الى يوم الدين ضمن حلقات الدار الاخره يسر تسجيلات حنين الاسلاميه بمكه المكرمه ان تقدم لكم هذه السلسله المباركه النافعه والتي بعنوان من القبر الى الجنه او النار من اعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السادسة والعشرون في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده وهذه أيضا هي الحلقة الخامسة في الجنة اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب العالمين اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا أذهبته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تقنع ومن بطن لا تشبع نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين اللهم فك كرب المكروبين سد دين المدينين تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وارحم كل ميت واحفظ حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم بمقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نرضى بعدها ابدا اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم اجعلنا من جيرانك في جنة الرضوان يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة اجعل هذا العلم حجة لنا وحجة علينا يوم القيامة ثبت به على الصراط اقدامنا يوم تزل الاقدام اعطنا كتابنا بايماننا ولا تعطه ايانا بشمائلنا او من وراء ظهورنا اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا عليها شوية زي بعض تعالوا شوية تعالوا شوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا في حلقات أربع سابقة عن الجنة واليوم موعدنا مع الحلقة الخامسة في الجنة وهي تخص أسماء الجنة وسوف نقوم في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن بزيارة لطائفة من أهل الجنة لنتعرف على صفاتهم وأخلاقهم وما الذي جعلهم يسكنون في هذا المكان اللهم اجعلنا من سكانها يا رب العالمين وإنني ما زلت أكرر قائلا إن حلقات الدار الآخرة التي لا أتمنى أبدا أن تنتهي هي عبارة عن حلقات تشحذ عزيمة المسلم نحو ربه وتقوم بتقريب الإنسان إلى مولاه وتعمل على أن يحب الإنسان آخرته وأن يحب الموت ولا يفزع من الموت ولا يجزع من الموت لأن الموت هو الذي يدخله على الله عز وجل ورأينا كيف أن الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى قال يا رب عندما جاءه ملك الموت قال يا ملك الموت دعني أكلم ربي يا ربي هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه فإذا بالله عز وجل يكلم كليمه قائلا وأنت يا موسى يا كليمي هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه فكل إنسان محب لله عز وجل يتمنى لقاء الله سبحانه والمسلم والمؤمن كما وضحنا من قبل لا راحة له إلا بلقاء الله لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله ولأن الله بنا رحيم جعل لنا مواسم نلتقي في هذه المواسم به فجعل من العام الحج ورمضان والعمرة وجعل من الأسبوع الجمعة وجعل من اليوم الصلوات الخمس فالإنسان كما قال البصري رضي الله عنه هنيئا لك ابن آدم بيكلم المسلم طبعا هنيئا لك أيها المسلم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن يعني اللي عايز ربنا يكلمه يقرأ في كتابه لأن كلام الله في كتاب الله واللي عايز هو يكلم ربنا يقف ليصلي بين يدي الله ولو علم المصلي من يناجي من فتل من صلاته وما قام عبد يصلي لله ركعتين إلا وتناثر البر من السماء إلى عنان رأسه وناجاه وناداه مناد من قبل العلي الأعلى يا ابن آدم أيها المؤمن لو تعلم من تناجي من فتلت من صلاتك لذلك كانت قرة عين الحبيب في الصلاة صلى الله عليه وسلم فالمسلم لا راحة له إلا أن يلقى الله والمؤمن لا راحة له إلا في بيت الله وإلا في مكان يذكره بالله سبحانه اللهم ذكرنا بك دائما يا رب العالمين واجعلنا من الذاكرين والذاكرات ولا تجعلنا من الغافلين أو الغافلات يا أكرم الأكرمين نقبل بعض النصوص قبل أن ندخل على أسماء الجنة في مسألة الحلقة الماضية التي توقفنا فجأة فيها بانتهاء الوقت المخصص للحلقة علشان إخواننا بيقولوا ما تزيدش عن ساعة ونص عشان الأشرطة اللي هم بيسجلوا عليها لا تسمح إلا بهذا الوقت المهم بس ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ليست القضية أو ليس العلم كثرة الرواية وإنما العلم الخشية العلم اللي يوصلك إلى حد ومعقول من الخشية لله سبحانه والانزواء إلى طريق الله والانضمام إلى وفد الرحمن والانضمام إلى عباد الله الأتقياء يعني هذا العلم هو الذي يقربك من الله أما العلم الذي يبعدك عن الله عز وجل علم يكون حجة عليك لا حجة لك فهذه هي الخطورة لأن الله عز وجل وصف اليهود وصفا سيئا في كالحمار يحمل أسفارا يعني الإنسان منهم حامل لكتاب الله حامل للتوراة ولكنه كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يستفيد بها ولا تعود به أو عليه بخير كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول فالحيوانات الحمير او الإب- الابل آه، بتبقى شايله كرب الماء على آه، ظهرها ومش قادره طبعا ايه تشرب منها الا باذن صاحبها عندما يفتح لها كما القربه فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. روى الامام مسلم عن انس رضي الله عنه عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال ليؤتين برجال يوم القيامه ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يعني إيه يغبطهم قلنا ان المؤمن يغبط المؤمن يغبط والمنافق يحسد المؤمن يغبط يغبط يعني ايه يعني يفرح بالنعمه اللي عندك ويدعو الله لك بالزيادة يعني النعمة اللي أخوك المسلم يلاقيك فيها يفرح لك وفي نفس الوقت يدعو لك بالزيادة والتثبيت دي اسمها ايه غبطة المنافق والعياذ بالله يتمنى زوال النعمة من يدك حتى وإن لم تؤل إليه يعني يتمنى النعمة تتشال من إيديك من ضروري ايه تروح تروح له المهم انها ايه تضيع من ايدك ويقال ان فيه ملك من الملوك جاب اتنين من الحاشية وهو يعلم خباياهم هو عارف اخلاقياتهم من معاملته معاهم كحاشية عارف اخلاقياتهم كويس واحد منهم حسود يحسد كل الناس والتاني بخيل ودي من اسوأ الصفات التي لا علاج لها نسأل الله السلامه فقال لهما ليتمنى علي احدكما امنيه فمن بدا اعطيت الثاني ضعف ما طلب الاول يعني انا عايز واحد منكم يتمنى ايه امنيه والتاني هديه قد اللي طلبه الاولاني مرتين طبعا الحسود ها الله ده قوي ده خايف يطلب الاول ومن البخيل ياخد ايه قد مرتين وهو طبيعته ايه مش عايز البخيل خالص ياخد والبخيل بطبيعته والعياذ بالله رب العالمين مش عايز حد ياخد غيره لان احتمال يقول الملك ها هيدي التاني ده ها حاجة و- واحتمال لا- يعني ما- ما يدينيش انا او يديني انا ويدي التاني ضعف ليه فالبخيل يقول للحسود قول انت الحسود يقول للبخيل لا اطلب انت اطلب انت اطلب انت ايه اشتعل صوتهما فتشاجرا قال الملك غاضبا ان لم يطلب احدكما لقطعت رقبه كلاكما ها اللي مش هيطلب هطلع رقبتكم انتوا الاثنين ابدا يا حسود ده بالامر بقى اسمع الكلام قال الحسود اتمنى ايها الملك واطلب ان تقلع لي احدى عينيه خبر يبقى الملك هيدي التاني ايه يجيب الاثنين يجيب الاثنين اوعى تفكر ان الحسود ده بعيد عنك احتمال يكون داخلك وانت مش واخد بالك ليه لا يجتمع في قلب العبد ايمان وحسد ولذلك جاء ربيعه بن عامر رضي الله عنه وكان رجلا ابيض الجلد بض الجلد جلده ناعم يعني بان عليه الايه العز ابن عز يعني اللي شو يقول ايه ابن عز واحد معدى عليه فشاف جسمه وهو بيتوضا فصدره مكشوف وذراعيه مكشوفين ورجليه مكشوفين قال عجبا ما رايت احسن من هذا الجلد ولا جلد عذراء راح سيدنا ربيعه ابن عمر الله يرضى عليه وقع مكانه تورم جسده وزي ما يكون فيه كدمات ما قدرش يتحرك شالوه ما توحدوه لا اله الا الله ما احنا عايزين حلقات الدار الاخيره ما عادتش علي- عليك بالصو- بالنفع وال... واصلاح القلب لا فائده فيها فشلوه كان الحبيب بعت سيدنا انس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت انس الله يرضى عليه يجيب ربيعه فربيعه تاخر على الحبيب فراح بعت انس تاني انس قال له يا رسول الله واحد عدى من اهل الحسد اتاري هم ايه معروفين هيبقى كانوا قله انت النهارده ما تقدرش تعدهم اه انت تعد دلوقتي غير الحسود اللهم انزع الحسد من قلوبنا يا رب امين يا رب العالمين اه فسبحان الله العظيم روح الانس قال يا رسول الله ده واحد من ال- بتوع الحسد دول معدي فحسد ربيعه فنام مكانه شالوه على البيت قال عجبا أينظر أحدكم إلى أخيه أينظر أحدكم إلى أخيه فيقتله فليتوضأ له وليغتسل الحاسد يخليه يتوضأ بالعافية أو يغتسل بنية شفاء أخوه المسلم اللي وقع عليه الحسد منه طبعا هناك في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كان الإنسان منهم يسمع الكلام فما كان من هذا الحسود إلا أن توضأ لأخيه فقام من ساعته وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دي غريبة شوية الحكم ده لكن الحسد موجود ولذلك كانت هناك قبائل من قبائل العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام كان فيها أهل حسد فلما كان يعدي قطيع من الإبل أو قطيع من الغنم يقول للجارية بتاعته إيه خذي هذا الإناء وأتني بلحم هذا البعير خد ال- الحله دي وهاتيلي لحمه من الجمل اللي ماشي ده الجاريه تستغرب طب وانا اجيب له ازاي ده ال- ال- اللحمه آه، الجمل ماشي على ايه على اربع فما ان يصل البعير الى بيت صاحبه حتى يكون لحمه في القدر يعني ايه يقع يذبحوا صاحبه ويلحقه قبل ما ايه قبل ما يموت يبقى ميتة ويجيب ت- ت- الجارية تمشي وراه زي زمان في البلد لما كانوا يمشوا ورا الايه الجاموس احسن ايه آه تت... آه يعني ال- ال- ال- الفضلات بتاعتها ت- تيجي بره فسبحان يجري وراها سبحان الله فيجي تجري الجاريه ورا الجمل لغايه اول ما يوصل بيته يروح واقع دبحينه جايبه لحمه منه سبحان الله طيب هل الحسد برضه نقطه مهمه تؤثر في الناس قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الحسد لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر يدخل الرجل القبر يجيب ايه يجيب امله ويجي ويودي الجمل بقى القدر برضه ايه ينهيه لا اله الا الله وكما قلنا ان الحاسد نوعين إن الحاسد نوعان الحاسد نوعين حاسد يحسد وهو يعلم وحاسد يحسد وهو لا يعلم طب انت اللي عينك اتعرفت عنك انك مش ولا بد وانت عارف اذا اذا رايت شيئا فكبر وبرك كبر وبرك يعني ايه قل الله اكبر بارك الله لك في هذا شفت عربية حلوة بارك الله لك فيها شفت بيت حلو بارك الله لك فيه شفت بدلة حلوة على أخوك المسلم جلابية حلوة شكلها بارك الله لك فيها مش تشهق لو شهقت شهقة الشيطان سكن آه طيب ياه جبت منين دي سبحان الله وكان رجل في قبيلة آه، من بني مضر سبحان الله من بني تميم كان شغلته الحسد فمره يا جماعه قالوا احنا نضحك عليه احنا عايزين تحسد لنا البقره الفلانيه دي بتحلب لبن بشكل مش ممكن بس طب شوروا لي عليها فراحوا مشورين له على بقره تانية عشان يعملوا عليه ايه؟ ها تشويش ها زي الايركس كده ولا ال- البتاع ها ها، تشوي- يعملوا عليه تشويش سبحان الله فسقطت البقرتان في وقت واحد أريد أن أقول إن الحاسد الذي يحسد والعياذ بالله وهو يعلم أن عينه وحشة أول ما يشوف حاجة يقول الله أكبر بارك الله لك فيه أو قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله المشكلة في الحاسد اللي بيحسد وهو مش عارف أنت لما تثق أن في واحدة معينة لما تدخل بيتكم أو واحد معين يدخل بيتكم بينقلب البيت رأسا على عقب أول ما تشوف الناس دي اقرأ الفلق واقرأ الناس ولذلك قال بعض الفقهاء إن ولي الأمر الحاكم يعني إذا علم أن أحدا يحسد الناس إذا تيقن أن في واحد حسود فليحبسه في بيته وإن كان فقيرا يصرف له عطاء من بيت المال لكي لا ينتشر فساده في المجتمع شو شو الإسلام حلو إزاي ولي الأمر الحاكم يقعد الحسود في البيت ويديه مرتب من غير شغل يقول له اقعد احنا مش عايزين ايه مش عايزين شغلك يعني شغلك ما يلبس التنين هذا يا سيدي صلوا على رسول الله ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء وشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء شوف كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقة ازاي يغبطهم يعني الأنبياء والشهداء ايه يفرحوا لهم يفرحوا لهم سبحان الله يغبطهم أو تغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله عز وجل مكانتهم من الله يعني يكونون على منابر من نور قاعدين على منابر والمنابر دي مش خشب لا منابر ايه نور اللهم اجعلنا منهم يا رب قال الصحابة ومن هم يا رسول الله من دول قال هم الذين يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس إلى الله شوف شوف شوف الكلام الحلو يحببون الله إلى الايه إلى الناس ويحببون الناس إلى الله الصحابة سألوا عن شق وسابوا الشق الثاني لأنه فطري طبيعي قالوا فكيف يحببون الناس إلى الله يا رسول الله طب يحببون الله إلى الناس معروفة طب يخلوا الناس يحبوا ربنا إزاي قال يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فإذا أطاعوهم أحبهم الله سبحانه وتعالى يعني يقعد يقول يا اخواننا ده غلط يا اخواننا ده صح اعمل كذا ما تعملش كذا امشي في سكه السلامه بلاش سكه الندامه هنا ياتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر هنا صاروا من اهل الايه من اهل المعروف يبقى ربنا ساعتها ايه سوف يحب الذين ايه يامروا لذلك ايه قال كنتم خير امه امه اخرجت للناس ليه ليه تامرون بالمعروف ايه وتنهون عن المنكر اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب طيب يا سيدي ولذلك قال الله عز وجل فيهم لهم فيها أزواج مطهرة ليه؟ لأن هو كان طاهر في كلامه طاهر في ثيابه طاهر في يده ايده لا بتختلس ولا بترتشي ولا بتمد يدها الى ان تضرب انسانا او ان تؤذي انسانا وانما جوارحه كلها في خدمة الله عز وجل فقيح سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال يا رب يا رب إذا رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي لما كان رب سبت أهل الخير ورحت عند أهل الشر وأنا رايح يبقى اكسر لي رجلي عشان إيه؟ ما كملش المشوار يا ليه؟ لأنه مش عايز ينخرط مع أهل السوء مش عايز يخش مع أهل المعاصي اللهم اجمعنا مع أهل طاعتك يا رب العالمين امين يا رب طيب يا سيدي تعال بقى يا سيدي الى اسماء الجنه الجنه لها اسماء كما ان للنار دركات وكل دركه كان لها اسم كان في لظى وكان في الحطمه وكان في سقر وكان في الهاويه وكان في الجحيم وكان في جهنم وكان في الدرك الاسفل والعياذ بالله رب العالمين هناك في الجنه أو للجنة أسماء وأنواع تعالوا لنحيا مع أسماء الجنة قبل أن ندخل لزيارة طائفة من أهل الجنة اللهم اجعلنا من طوائف الجنة يا رب العالمين أول اسم للجنة هو الاسم الإيه؟ العالم العام الجنة اللي في بطن أمه بنسميه إيه جنين ليه لأنه مش شايفه لأن إيه مش شايفه صح ولا لا ولا في حد بيشوف الجنين صحيح وسائل العلم الحديث ها بتوريهولي على شاشه ماشي لكن لكن بالعين المجرده هل ارى الجنين اطلع الجنين قبل ميعاده لا انما نسيبه ايه الى ان يقضي الله امرا يبقى الجنين ما جن عن النظر اي ما اختفى عن النظر لذلك يسمى البستان جنه البستان بيسمى ايه جنه ليه لأن الأشجار حول البستان لا تجعل الرائي ينظر ما في داخلها ولذلك أهل أهل الخير وأهل الشر في الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب يبقى الجنتين هنا إيه؟ ها بستانين ولا جنتين من جنات الآخرة لا بستانين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى آخر كلام الله سبحانه وتعالى وقال ولذلك قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله دليل على أن الإنسان عندما يتذكر نعمة الله عليه يجب أن يحيل الحول والطول والمشيئة لله رب العالمين لك بزعل قوي من المسلم اللي لما يفعل يقول لك لا حول الله لا هذا حرام لا حول إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لما تقول لا حول الله يا ربي كأنك نفيت الحول عن الله والعياذ بالله ها كما قلت من قبل إن المسلم يحتاط إلى أمور أربعة اللفظات والنظرات والخطورات والخطرات أن توحدوا رب الكائنات اللفظات الكلام يطلع مظبوط ليه لأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لأن قد يقول الإنسان كلاما لو أعاده إلى العقيدة وإلى مقياس الكتاب والسنة لرأى أن هذا شرك وكفر بالله والعياذ بالله يقول له إيه يقول له آه يا عم زي مثلا طابور واقف على باب سينما ايه ده؟ إيه ده فيلم تبص انت تقول ايه؟ واحد يقول كده ايوه يا عم ما هي رزق الهبل على المجانين مع ان رزق الهبل والمجانين على مين؟ يبقى ده- دي كلمه بتجري على السنه العامه ها قد تصل بالانسان الى القدح في قدره الله عز وجل ها رزق الهبل عن لا رزق الهبل والمجانين على الله صح ولا لا ده العاقل ما يقدرش يرزق العاقل اللي زيه ولا العاقل يرزق الجاهل وانما يدفع الله الناس بعضهم ببعض الناس ربنا سبحانه يسبب الايه الاسباب عشان الناس ايه يرزق بعضهم بعضا إيه؟ بقدر الله عز وجل ولذلك رزق الاهبل والمجنون والعاقل على من بس على الله سبحانه وتعالى ول- ولذلك تلاقي راجل غلبان عنده عشر عيال ومش لاقي ياكل مثلا نعم وراجل غني عنده آلاف وملايين وعنده عيل واحد أو ما عندوش هنا يخطئ المسلم عندما يقول يدي الحلق للي بلو ده من الذي يعطي يبقى ربنا لما يدي الحلق للي بلو دان كأن الله لا يرى وكأن الله ع- غير عادل في قسمته فهذا كفر بالله عز وجل فالألفاظ بتاعتك لما تخرج لأن كثرة الكلام من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته ومن قل كلامه كثرت حسناته ومن كثرت حسناته استمرت فرحته اللهم اجعلنا من الفرحين في الآخرة يا رب العالمين يبقى اول شيء في الاربع امور اللفظات مفيش حاجه اسمها لا حول الله لا لا حول ولا قوه الا بالله الا بالله اوعى تقول احنا كررنا الكلام ده وما زلت اكرر لان في الاعاده اثابه انا معتمد على الله وعليك لا انا معتمد على الله ثم عليك واحد يقول ده ربنا لنا في السماء وانت في الارض هذا حرام لا الله لنا في السماوات وفي الارض وفي الليل وفي النهار وفي المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وانما ساقك الله الي لتكون سببا في اجراء هذا الامر على يديك ده طبيب يقول له والله يا دكتور لولا انت جيت لنا كان يضرب في طيس هذا حرام ده ربنا بعتك لنا كسبب ليجري الله الشفاء على يديك ولذلك قلنا إن هناك من الناس بل هم مفاتيح للخير مغاليق للشر فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وأبوس عبد جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين يبقى أول حاجة من الأربعة اللفظات إن ما كانش تطلع من دروس الدرجة الأخيرة وأنت رابط لسانك قال له يا حسن يا بصري قال له نعم قال له احنا بنعد عليك الكلام مش زي حالاتنا بربندة في الكلام كل سبعين كلمة في, ال- في الثانية كلامك قليل ليه شوف شوف اسمع الكلام بقى صلي على رسول الله قال أزن الكلمة على عقلي أو أعرض الكلمة على عقلي قبل أن أنطق بها فإن رأيتها توضع لي في كتاب حسناتي قلتها وإن رأيتها سوف توضع لي في كتاب سيئاتي فلا أقولها فرأيت أن أغلب كلماتي سوف توضع في ميزان سيئاتي فأقللت من الكلام بالله عليك لما تيجي كل كلمة تيجي تقولها تقول استنى بقى كده لما اشوف ها الكلمة دي هتروح فين حسنات ولا في السيئات يبقى لك كنت لا تسمع لا لعنة في الشوارع ولا سب ولا قذف ولا ولا ولا ولا وإنما لا تسمع إلا ذكر الله ومن يذكرك بالله سبحانه وتعالى اللفظات اللفظات لسانك هيوديك في داهية هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم اللسان اللسان اللسان جرح اللسان أنكى من جرح السنان أصعب من جرح السكين أو السيف ليه؟ جرح السكين يطيب بعد قليل بالمضادات الحيوية وبالعلاج لكن جرح اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان يقول الكلمة ولذلك رأى النبي ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة ثور كبير أو يطلع من خرم إبرة إيه يا جبريل ده قال هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يريد أن يسترجعها فلا تعود صح ولا لا ولذلك فيه ناس بعد 30 سنة و40 سنة جواز يقعد يتعاتب هو ومراته بس أنا مش نسيان يوم ما رحت قريت عليك الفاتحة يا أم عباس كان أبوك الله يرحمه مع خلاص الراجل مات الراجل مات لكن الكلمة السيئة بتاعت حماه بترن في ودنه مش عشان حماه وحش عشان هو أوحش لأنه لا يذكر لحماه إلا السيئة من الكلام يعني عمر حماه قال لك كلمة حلوة لكن لا للأسف الشديد هو بيبص ودنه ما يزال يلتصق بها ها الكلمة السيئة واتمسحت منها الايه الكلمة ولذلك سيدنا عمر قال ايه قال اعوذ بك من اربع سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يدعي يعني. اول حاجة من زوجة تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي سيدا ومن مال أحاسب أنا عليه في قبره ويتمتع به ورثتي من بعدي ومن جاري المقامة الجار إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة كتمها أو في ناس كتير بالشكل ده يشوف منك حسنة يطنش يطنش ولذلك أنت لما تحط مراتك على ميزان بالزيادة وبالناقص تلاقي مراتك حسناتها أكثر من سيئاتها وهي لما تحطك على الميزان تلاقي حسناتك بالنسبة لها أكتر من سيئاتك فيتعافى الناس مع بعض يتعلموا العفو ويتعلموا التعامل بالمعروف لذلك دايما لما كانوا يقولوا للإمام الشافعي يا إمام اقضي بيننا احكم بيننا قول إيه الموضوع؟ والله أنا ليا عند الراجل ده مبلغ بيقول لي أنظرني يعني الحين ميسرة فكان الشافعي يقول أو أعاملكم بالعدل أم أقضي بينكم بالفضل هتحبوا ايه اعملكم بالعدل والله اعملكم والله والله اقضي بينكم بالفضل قالوا يعني ايه عدل يعني ايه فضل ايه العدل صاحب الحق ياخد حقه ده ايه عدل صح ولا لا طب والفضل ان يعفو صاحب الحق عن حقه ومن عفى عن حقه عفى الله عنه يوم القيامه وده شفنا احنا رجلان راينا رجلين وقفا بين يدي المولى عز وجل قال الله عز وجل واحد له عند التاني حق قال الله عز وجل لصاحب الحق اللي له بقى انظر خلفك ما لا بيقول له اعف عن اخيك لا سامحه ابدا طب بلاش تقضي على حسناته سيب له شويه ماليش لا مش هرضى الا لما اخد كل حسناته وادي له كل سيئاتي انظر خلفك شوف الرشوه الحلال بقى يبص وراه كده يلاقي في الجنة قصور وقباب من لؤلؤ وفضة وزبرجد وياقوت وحاجة ايه ما لا علم امرأة يقول يا ربي لأي نبي هذه أم لأي صديق أم لأي شهيد لمين دي بالظبط قال لا لا, لا, لا النبي ولا الصديق ولا الشهيد أما لمين قال لمن يعطيني الثمن وما ثمنه قال أن تعفو عن صاحبك ها يعفو ولا ما يعفوش يقول يا رب خلاص عفيت عنه قال خذ بيد اخيك وادخلا انتما الاثنان الى الجنه لان الله هو الايه العفو الغفور العفو يعفو يعفو يعفو عن السيئات ها يعفو عن ايه عن السيئات ما عثرة بقدم ولا شكة بشوكة الا بذنب والله يعفو عن كثير ولذلك لما العربي لما كان يتعور انت لما تتعور تقول ايه اي او اخ ها صح ولا لا لكن العربي كان يقول ايه حس حس حس حس يعني ايه اه اه ها ولذلك ولذلك ربنا بيقول عن اهل الجنة لا يسمعون حسيسها حسيس ايه النار ولا بت ايه بتتألم ربنا قال فيها ايه تكاد تميز من الغيظ تميز يعني ايه بتقسم حتت اه تتقسم ولذلك واحد يقول لك ايه ده فلان من الكبر ماشي بيتقطع ها يا ستار يا رب مش ماشي على بعضه راسه في حته وبقه في حته والسيجار في حته ولا حاجه غريبه مش قاعد على بعضه ولذلك هنيجي دلوقتي للجماعه اللي هنزورهم في اهل الجنه ونشوف صفاتهم ال 13 كل صفه ونقف عند كل صفه اللهم اجعلنا من اهل هذه الصفات يا رب العالمين. اللفظات خلي بالك من لسانك هيوديك في داهيه وبعدين النظرات يا خبر ابيض لما اخوك المسلم ينصحك في الله لك يا فلان اتق الله يا فلان اعمل كذا يا فلان اعمل كذا سبحان الله اه تزعل ورحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا والحسن البصري صبح يوم من الايام واخد العزال بتاعه على كتفه وماشي ايه يا بصري قال اجلس مع اناس لا يعرفونني عيوبي لا انا اروح عند ناس ها المؤمن ايه مرآة اخيه يعني ايه يرى فيه ايه عيوب نفسه عيوب نفسه والنصيحة على الملأ فضيحة انصح اخوك المسلم بايه بصدق بس مش بنية انك ايه تتكبر عليه فانت احيانا تنصح المسلم يبص لك بصة نفرض جدلا ان واحد اصغر منك سنا يقول لك بقول لك يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده انا بتعلمه قبل امك ما تولدك اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم تكريم سيدنا عيسى عليه السلام ماشي مع احد الحواريين ها وكان يسمى عابد بني اسرائيل انا عايز احط لك ميزان في حياتك تمشي بيه جاي في الطريق واحد اسمه فاجر بني اسرائيل فعابد بني اسرائيل قال يا روح الله اسلك طريق غير ده تعال نمشي من الش... بلاش شارع التحرير خش على شارع ايران لو لقيت في فرجه تعدي قال له ليه قال له اصل فاجر بني اسرائيل جاي طب وفيها ايه دي لا فيها ايه فيها كتير اتطمع في ايمانه يا روح الله انت طمعان انه يؤمن الراجل ده مش ممكن ها ولكن الناس في, في, في مكه كانوا بيقولوا بيقولوا ايه لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر يعني ايه ها شوف درجه الياس وصلت لفين كان الصحابه الصحابه يقولوا يقول الرسول كان ايه ده اللهم اعز الاسلام باحب الامرين اليك عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل ها او عمر بن الخطاب فكان الصحابه يرد يقول ايه لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر ها وبعدين عمر عمل ايه بقى يا خبر ابيض يا خبر ابيض سبحان الله سبحان الله فال فال فال فالمسلم ما ييأس اوعى تيأس من هداية زوجتك او ابنك او بنتك او الست تيأس من هداية اختها او اخوها او ابنها او جوزها لا ما زال الامل موجودا قال عيسى ما دامت فينا الروح وفيه الروح لن نيأس من هدايته بإذن الله رب العبد بقى خدته حتة بقى من الكبر ألا يا روح الله لو دخل لو هدى الله هذا ودخل الجنة لرفضت أن أدخلها قال الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وتبت على هذا فجاء الفاجر يأتي ليقبل على عيسى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله اوعى تتألى على الله اوعى تتألى على الله يعني ايه أخوك ظلمك أخوك ظلمك أو واحدة جوزها ظلمها في شيء تقعد تحكي تقول ايه ده مش هيورد على جنة هل أنت رضوان حتى قرأت الأسماء ده رضوان لغاية دلوقتي ما قراش الأسماء صح ولا لا رضوان لغاية النهاردة لم يقرأ الأسماء يبقى انت اذا كنت بتقول وبتوزع ان ده من اهل الجنة وده من اهل النار ولا كافر تقول ده من اهل النار انت مالك تعمم معلش الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على الكافرين الا لعنة الله على الفسقة الا لعنة الله على الفجرة تعمم لكن تخصص واحد باللعنة لا لا تلعن الا من لعنه الله ورسوله ورغم ذلك ما تحطش في ذهنك انك وصلت وغيرك ما وصلش ما تقولش انك ملتحي انت اللي داخل الجنه وحليق اللحيه يروح في ده لا ما تقولش المنقبه والمحجبه ان هي اللي داخله الجنه والسافره هي اللي هتروح لا اوعى ليه؟ ليه؟ لانك بهذا تتألى على الله جاء رجل كان في توأم في بني اسرائيل وقصص بني اسرائيل في عبره توأم بني اسرائيل واحد قعد يعبد ربنا سبعين سنه وواحد قعد يعصي ربنا سبعين سنة كانوا بيعمروا العابد ألف نفسه ايه ال- ال- التاجر ألف نفسه سبعين سنة في الفوضى أنا راح عند أخويا الطيب ده بتاع ربنا أقعد معاه خليه يسامحني خليه يدعي لي وأذكر أقعد بقى في الصومعة بتاعته وأعبد ربنا في اليومين اللي باقيين وهو جاي الشيطان إيه ما سابوش بالمرصاد يا عم تروح فين ده انت عايش في البحبحه والمنجهه وساعه الحظ ما تتعوضش والناس يا عم كل ما تقابلهم الحرام الحرام الحرام لغايه ما حرموا العيش يا استاذ لا لا لا لا صحيح اروح اعمل ايه لا ده الشيطان فضل يشجعه قال له لا انت تروح تهزق اخوك كمان مش يعني تسكت بس راح ليه اخوه ساجد فوضع رجله بحذائه على رقبه اخيه قال العابد ارفع رجلك والله لن يغفر الله لك قال الله من هذا المتألي علي مين اللي عامل ربنا معايا ده ها؟ من هذا المتألي علي يا ملائكتي قبلت هذا وأحبطت عمل هذا فمات الفاجر على الإيمان ومات العابد على الكفر نسأل الله حسن الخاتمة آه اوعى شوف سوء الخاتمة ده بقى وحسن الخاتمة شيء بيد الله بس انت تحسن عملك ليه لان الطاعات هتجتمع على قلبك يبقى نهايتك هتبقى سعيدة ان شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا رب والمعاصي قد تغلب على الانسان كما قلنا في الحلقات الاولى قلنا ايه في الحلقات الاولى قلنا الراجل ها آه، اللي كان بي... بي... بي... بي... سم- سمسار في في الدولة الف- في في في في, في فارس في الفرس في المدائن يقول دوه دوه دوه دوه يعني 10 15 20 زي ايه؟ قلدونا قلد- واخد بالك انت 10 15 20 فجه يموت يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول دوه دوه اه 10 15 20 بيزود المزاد لانه خلاص حياته كانت في الدنيا حياته كانت ايه؟ في الدنيا لكن الثاني اللي حياته للاخره اللهم احسن اخرتنا يا رب فاوعى تبص على مسلم بنظره كبر ولا حقد ولا حسد ولا تنظر له نظره علويه ابدا من نظر الى اخيه نظره رحمه نظر الله اليه ومن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامه لما تبص على اخوك بحب بحب ولذلك ايه شوف من ضمن العبادات الصامته من ضمن العبادات النظر الى الكعبه انت ساكت كده النظر في المصحف النظر في السماء النظر في وجه العالم الصالح سبحان الله النظر الى وجه الوالدين لما تقعد تبص على والدتك كده بحنان وحب ربنا يبارك فيك يا ام شوف ابو هريره كان كل ما يجي خارج السلام عليك يا ام ابي هريره يدلعها السلام عليك يا ام ابي هريره جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا تقول له عليك السلام بني ابا هريره وجزاك انت عني خيرا كما بررتني كبيرا الله الله الله شوف سبحان الله يعني ال- الود موجود بين الأ- الام وبين الاب سبحان الله مش روح يجيك ويحل فيك اشوفك يوم يا بعيد لا ودعاء الام على ابنها مقبول لا يرد تسال الله ان يرقق قلوب الابناء والبنات على ابائهم وامهاتهم يبقى اللفظات النظرات الخطوات الخطوات رجلي هتشهد اول حاجه تشهد يوم القيامه الفخذ يشهد يقول انا رحت وجيت وراح سبحان الله لان بالقدمين تسعى الى كل خير بالقدمين تسعى الى كل ايه الى كل خير سبحان الله ثم الخطرات تجعل هواك في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم طب فيه. يبقى اول اسم من اسماء الجنه اللي هو الاسم الايه العام وهو الايه كلمه الجنه والجنه ما يستتر اهلها في داخلها كالبستان طب يا سيدي ولذلك ايضا سمي الجن جنا لايه لاننا ايه لا نراه وجعلوا بينه وبين الجنه ايه نسبا جنه ولذلك ربنا قال على سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل جن عليه يعني ايه ستره الليل ذلك انسان مجنون يعني ايه مستور العقل عقله ايه بعد اعماله ظاهره بقت اعماله ايه ما ظاهر اعمال العقل السليم مش ايه مش- ولذلك جيء برجل ها وقيل يا رسول الله هذا مجنون عقله اسمع الحبيب يقول ايه لا تقولوا مجنون قولوا مصاب انما المجنون من ستر عن رحمة الله عز وجل المجنون اللي هو ايه المنحرف في في ج- في, في جنان اكتر من كده ان ربنا بيوديه بيوريه الطريق وهو بيسلك طريق اخر تسمى بدار السلام والله يدعو الى دار الايه يا سلام على دار السلام ليه ليه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا يا سلام يا سلام على سلاما سلاما ينادي مناد من قبل العلي الأعلى والآن ده بقى الجنة يعني ما احنا قلنا لل- لل- للمؤمن في الجنة أبواب إيه؟ أربعة باب يدخل عليه زوجاته من الحور العين وباب تدخل عليه منه الغلمان الخدم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وباب تدخل عليه منه الملائكة وباب يدخل هو منه على الله عز وجل ينادي المنادي بعد ما الملائكة تسلم يدخلون عليهم من كل باب ايه سلام عليكم طبتم ها وال- والغلمان يسلموا والحور العين يسلموا واصحابه وحبايبه اللي كانوا في الدنيا في الله برضه هيدخلوا معاه ويحشروا معاه يسلموا ثم ينادي مناد من قبل العلي الاعلى والان يسلم عليكم ربكم سلام قولا من رب رحيم هذا السلام حالة كونه قولا من الله عز وجل لعباده وللأسف الشديد الناس صيرت هذه الآية عندما ترى شيئا ايه يفزعها سلام قولا من رب رحيم دليل على انه سمع ايه لا سلام عليكم عبادي إني أحللتكم دار المقامة من فضلي وإني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني يا الله يا الله يا الله يا كريم ربنا بفضله وكرمه وجوده وقدرته وقهره وقوته فوق عباده سبحان الله يقول يا عبادي أنا قد رضيت عنكم فهل رضيتم أنتم عني يا رب وكيف لا نرضى وقد احللتنا دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب يقول يا عبادي ولدي المزيد يقولون يا مولانا وهل هناك مزيد اكثر من هذا يقول سوف ابيح لكم وجهي فتنظرون اليه بكرة وعشية دار السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام كلمة السلام دي ها كلمة السلام دي ده المفتاح بتاع طلبات الجنة يعني مثال المطاعم بلا تليفونات تطلب التليفون المطعم الفلاني انتوا عندكم توصيل الطلبات للمنازل ايوه يا بيه طب والله يوصل لنا ها والله انتوا بتوع آه، السكه الحديد استعلامات ايوه يا فندم والله القطر بتاع اسكندريه الساعه كام بيرد عليك سبحان الله آه، انتوا يا بتوع المطار انتوا الاستعلامات آه، سبحان الله يبقى بتطلب الطلب عن طريق الايه التليفون الله اعلم يا جالك ايه يا رفعوك يا بتاع الاستعلامات قفلت في وشك بقول لك احنا قرفانين من الصوت يعني كده لا تعالى بقى في جده الرضوان سبحان الله العظيم هو بس في كلمة السر سبحانك اللهم يعني ايه انت قاعد كده على الاريكة بتاعتك ها ده انت لما تقعد في بيتكم على مرتبة جايبها جديد ها والقطن بتاعها لسه ما ما لبتش في بعض ولازم تقول يا سلام ده ايه النعمة دي عندما تكون مؤمنا يربيك الله بالقليل تقول يا سلام دي نعمة ايه دي امال بقى المرتبة والارائك اللي عملها لك ربنا بقى شكلها ايه يا ترى بطائنها من استبرق بطائنها من يعني ال- ال- الحشو الحشو بتاع الشلت والارائك والمخدات اللي انت قاعد عليها الحشو بتاعها حرير تبقى من بره شكلها ايه والبطانه غير الظهاره صح ولا لا يعني بتودي زمان كان لما كنا بنفصل بدل كان الراجل بيحشيها اي حاجه الله اعلم حط فيها قش حط عبش رز حط فيها ها شويه بتاع من الصناديق ال- اي حاجه او او حشو لكن من بره ايه من جوه كيس كان ومن بره الصوف و- تقول يا سلام البدله منشيه كده مفيش منها بطائرها فالبطانه بيحط فيها اي حاجه الكنبه اللي انت شايفها ام أم كام الف جنيه دي الغاليه دي سبحان الله محشيه ايه؟ هل بتاع يقول لك الكريمه الكريمه لو انت قعدت عليها تشوكك لانه عايز يحط اي حاجه من جوه لكن من بره ايه ايش حرير وايش مش عارف قماش ايه وايش قماش ايه بيصم وايش مش عارف قماش مش عارف ايه والمتر بقد ايه لا، من بره من بره الله الله اه ومن جوه ما تعرفش زي المسلمين تلاقي الواحد متلمع قدامك يجي يتكلم يتكلم كلام فاضي الله امال الاستاذ العريض ده كله المهم تخيل انت في الجنه بقى بطائنها من استبرق اللي من جوه امال اللي من بره يبقى شكله ايه فانت قاعد كده متكئ فيه طير عدى عليك شكله جميل تقول يا سلام لو الطير ده ينزل كده في طبق عشان اكله وهو يكون مشوي كده انا عمري ما كنت بشم الشواء من ايه من جارنا الغني اللي كان بيتاجر في العمله ها فانا يا سلام في الدنيا يعني لو هتفكر في الج- في الدنيا يا سلام ها، في كلمه سر تقول سبحانك اللهم تلاقي ايه الطير نازل في طبق من ذهب او من فضه نازل قدامك مشوي او مسلوق او محمر زي ما انت عايز ده مش كده وبس ده فيه عيون في الجنه هنشوفها ها هي مفجره وحدها ها سبحان الله ماء مسكوب يعني النهر نفسه انهار الجنه ملهاش حواف ملهاش شط امال الله قالوا يا رسول الله ازاي طب دي الميه دي تغرق الدنيا مش الشط بتاع النيل من هنا ومن هنا حجز الميه قال سبحان الذي سكبها وسبحان الذي حدها قال ربنا في الماء ما تغرقش حد الله. اللي خلى الشجر في الجنة وانت ماشي وسطيه بيوسع لك يقول السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك ايها الملك انت يا غلبان يا صبيان يا نبيان ها الملك اه طبعا طوبى لك منزل الملوك آه، اللهم اجعلنا من ملوكها يا رب اه عند ملك الملوك سبحانه امال ايه سبحان الله فانت تقول سبحانك اللهم ها ربنا كان محرم عليك في الدنيا لو كنت غني تاكل في اطباق الفضه واطباق الذهب وملاعق الفضه وشوك الفضه قال لا ده احنا هنعوضك بقى انت مش حرمت على نفسك الفضه والذهب في الدنيا احنا بقى هنعوضها لك هنا بقى تعالى كل براحتك تعالى ناكلك براحتك بقى سبحان الله واتوا به متشابها ففي العيون سبحان الله انهار أنا م- م- م- مش نهر خمره لا انهار من خمر تخيل مش مش ازازه خمره بس الخمر ايه خمر لا غرض فيها ولا تسنيم لا تغتال العقول ولا تصيبك بايه بنوم لا لا لا تغتال العقول سبحان الله العظيم ده غ- انهار من خمر انهار من عسل مصفى ليه عسل مصفى يعني ايه ما هو العسل بتاع الدنيا في الشمع بتاع ايه بتاع النحل امال العسل بتاع الاخره ايه م- مصفى ليه لان الله جاء به ليس من النحل وانما من عنده هو اه عسل مصفى لبن لم يتغير طعمه اللبن الله اعلم هنا بقى بيعملوا في اللبن ايه سبحان الله لبن لم يتغير طعمه سبحان الله ماء غير آسن المية الغير راكدة الجارية ده كل دي انهار متفجرة وعيون متفجرة قال لا ده في المسلم يحط ايده على الارض يقول انا عايز ايه انا عايز عين ها مثلا يعني انت في الدنيا كان نفسك تشرب مثلا يعني حاجه ما ما, ما تعرفش هي عصير رمان مثلا مثلا اضرب مثال يعني يقول انا عايز عين رمان عين تطلع عصير رمان تقول سبحانك اللهم وتحط السبابه بتاعتك قال يفجرونها تفجيرا ليه؟ قال كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا سلام يا كلام الله يا حبيبي سبحان الله يقول لا انا مش عايز بقى عصير رمان انا بصراحه بقى عايز عصير تفاح يجي لك عصير تفاح لا انا بقى عايز لبن العصفور يجي لك لبن العصفور وانا فاكر مره كنت في احد احد البلاد ها وبعدين الراجل بقى ايه بقول يعني ان لك لهم ما يشاءون عند ربهم الراجل بيقول ايه فيها فسيخ يا ابو لاله ايوه فيها فسيخ انت ما جاتش الا على الفسيخ يعني يمكن الراجل نفسه كانت حليانه ولا كان عايز يرجع ولا واخد برد زي حالاتي كده انت انت دي اللي حركت قوي ما دام ربنا قال لهم ما يشاءون يبقى بقى اللي يعجبك هتلاقيه لان ربنا مش هيحرمك من حاجه اللهم فرحنا بالجنه يا رب يا رب العالمين دار السلام لان فيها ايه السلام السلام دايما ها السلام دايما معنى كلمة سلام هو السكون النفسي والطمأنينة اللي ما عندوش سلام نفسي لا يستطيع أن يعيش مع الناس في سلام والسلام ده يجي منين من السكينة ولذلك ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه لتسكنوا إليها اللي هو السلام السلام الاجتماعي اللي بيتكلموا عليه السلام إن كنت أنا عندي سلام ومراتي عندها سلام يبقى البيت فيه سلام وبيت جاري فيه سلام والبيت الثالث فيه سلام يبقى الحي بتاع الدق فيه سلام يبقى مدينة الجيزة فيها سلام يبقى القاهرة الكبرى فيها سلام يبقى مصر كلها فيها سلام يبقى العالم الإسلامي فيه سلام البيت بتاعي ما فيهوش سلام ولا جاري ولا جار جاري يبقى مدينة الجيزة ما فيهاش يبقى القاهرة الكبرى يبقى مصر كلها ما فيهاش سلام صح ولا لا؟ لك تلاقي الاخ بيرفع قضية على اخوه بيأذي اخوه بيفتري على اخوه ليه؟ لانه ما عندوش سلام ومن ليس عنده سلام نفسي لا يستطيع لان فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء ابدا ما يعرفش طب يدي منين؟ فاقد الشيء ما يدوش ابدا ولذلك دايما الجماعة اللي عندهم صراعات نفسية وسبحان الله ما عندوش سلام نفسي سبحان الله ما عندوش سلام نفسي لا اله الا الله ولذلك راينا رجلا يزور اخاه واحد من كبار التابعين راح يزور اخوه فلان فين قالوا في الب- في الجنه في البستان بتاعه في الجنينه راح ليه اخوه قاعد تحت كرم العنب ف راح اخوه قطع له قطف وغسله له وحطه له في طبق الضيف قعد اكل واحد اول واحده ليها ايه مزز قوي لسه ما استوتش فلم يظهر تقززا كل حاضر ياكل كل حاضر ياكل تاني يوم احتاجوا بشيء عدى عليه اقسم عليه ياكل من نفس العنب المهم رابع يوم انا مش عشان ما اطولش الحكايه رابع يوم جاب له قطف العنب فصاحب ال- ال- ال- ال- ال- ال- العنب كان سامع درس بيقول حتى لو انت كنت صايم تطوع وزارك اخوك المسلم وحطيت له اكل كل معاه عشان تدخل عليه الايه السرور لان ادخال السرور على المسلم فرض وانت صايم سنه والفرض مقدم على السنه شوف ازاي شوف ازاي وانا لما بيت ضيف عندك استاذنك ان كان صباح اثنين ولا خميس اقول لك بعد اذنك ممكن يا فلان اصوم بكره تقول لي لا مش ممكن احنا نتغدى بكره سمك حاضر حاضر لان انا اسير اسير عندك خلاص ما ما ما زعلكش بقول لك كده ما تضيعش عليا بقول لك- لا لا خلاص ما انا قال لك شوف فالمهم صاحب البيت او صاحب العنب قعد ياكل فاكل اول واحده ما قدرش يتحملها قال له يا خبر ابيض لو انت بتاكل من ده من اول يوم قال له ايوه قال طب ما قلتليش ليه قال له خفت ان تغضب او ان يدخل في نفسك شيء تظن انك قد اذيتني وما اذيتني لاني قد صبرت على ما ابتليت به يا خبر ابيض مش يرمي العنب في وشك انا بقول لك ايه اه سبحان الله هذا فيه من اسماء الجنه دار الخلد ليه دار الخلد لان اللي هيخش ايه آه مش هيطلع ولا ايه ولا يموت ولا يموت خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ما دامت السماوات والارض وكان العربي لما يتحدث عن ديمومة شيء يقول ما دامت السماوات والارض لان العربي نشأ بين السماء والارض صح ولا لا احنا للاسف في المدينة بالنص نلاقي ايه العمارة العالية والسقف الواطي و... يا سبحان الله لكن العربي طلع في الصحراء لقي السماء فوقه فكان الدليل على تعبيره ان الامر دائم يقول ما دامت الايه السماوات والارض سبحان الله لان اما الذين سعدوا ففي الجنه ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك مع- معنى كده ان يخرجوا منه لا ده دليل على ايه على الاستمراريه فهي دار الخلد يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت بس خلود اهل النار والعياذ بالله خلود اخر لا, لا, لا يموت فيها ولا ايه ولا يحيا فلا- له نوع من الحياه وله نوع من الايه من الموت اما اهل الجنه فهو خالد لا يموت ولا يضعن طب يا سيدي دار المقامة اسم ثاني من أسماء الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله يا حسن المقام المقام هو النزل والنزل عند الإخوة العرب يعني الإيه الفندق الإيه الفندق يقولوا على الفندق إيه نزل نزل آه، سبحان الله يبقى اذا هذا هو النزل نزل هنا فدي دار المقامة أقام فيها خير قيام أقام فيها خير قيام فدي اسمها إيه دار المقامة ليه دار المقامة لأنه يقيم فيها مش هي إيه مش هيسافر ولا يسيبها ولا يهاجر ولا يتركها اللهم اجعلنا من أهل دار المقامة يا رب العالمين الذي أحلنا دار المقامة من فضله سبحان الله لا يمسنا فيها نصب يعني التعب بتاع الدنيا بتاع المواصلات وتعب الولاد وتعب الزوجات وتعب الجيران وتعب الاهل وتعب كل ده ايه ما يجيلكش ما تشعرش بتعب ابدا ولا كسل ولا خمول ولا اكتئاب ولا حزن ولا منية ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا آلام إنما إيه نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم ونضرة دائمة وسرور دائم وفرح دائم ورضا دائم اللهم اجعلنا من أهلها يا رب جنة المأوى أرى الإنسان إلى المكان أينضم إليه يأوي أوى جاي إيه آوى الإنسان خلاص مدام آوى يبقى ركن هنا ومدام ركن يبقى إيه إنا هنا إيه قاعدون ان شاء الله ربنا يقعدنا وكم في الجنة يا رب دار المأوى جنات عدن عدن الانسان بالمكان ايضا يعني اقام عدن الانسان بالمكان يعني كان العرب يقول ايه عدنت الابل في مكان كذا يعني الابل وقفت في المكان الايه لان اللغة العربية غريبة زي كلمة صامة كان العرب يقول صامت الشمس صامت الشمس في كبد السماء يعني ايه وقفت توقفت صامت الإبل يعني مش امتنعت عن الطعام والشراب لا وإنما إيه توقفت صامت صام الإنسان أي توقف عن الطعام والشراب والمعاشرة شوف اللغة العربية مهمة إزاي صام فنفس القضية جنات وعدن عدن الإنسان بالمكان أي أقام فيه ولم يسافر لم لم يترك المكان جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب بالغيب امتى؟ في الدنيا الجنة بالنسبة لي دلوقتي شهادة ولا غيب غيب ولذلك اول البقرة للذين يؤمنون بالايه بالغيب بالغيب بالغيب سيدنا علي قال ايه قال لو رفع والله لو رفع او كشف عني الحجاب بيني وبين الله لما ازددت من الله قربا خلاص ترفع الحجاب تحط الحجاب هو دخل خلاص على رب الارباب خلاص سبحان الله ولذلك بعض الصحابة كان يعتريهم شيء من الايه من الروحانيه سيدنا سعد الله يرضى عليه عدى على سيدنا عثمان بن عفان والاثنين من الايه من العشرة مبشرين بالجنة السلام عليك يا عثمان عثمان ما ردش السلام عليك يا عثمان ما ردش ثالث مرة سعد مشي وهو زعلان راح اشتكى لرسول الله قال يا رسول الله انا عديت على عثمان اسلم عليه ثلاث مرات وعيناه في عيني فلم يرد السلام تعال يا عثمان قالوا نعم قال له لما لم ترد على اخيك سعد السلام قال لي يا رسول الله ما سلم علي ما سلمش علي قال سعد والله سلمت عليه ثلاثا خبر ابيض قال عثمان والله ما سمعت الرسول ب ب ب بكياسة النبوة وفراسة النبوة وشفافية النبوة قال يا سعد أنت صادق ويا عثمان أنت صادق الله الصحابة اللي قاعدين لا بقى الله ازاي ده اصل امران ايه متضاربين واحد بيحلف بالله انه سلم والتاني بيحلف بالله انه ما سمع والرسول يقول له انت صح وانت صح قال له خرج السلام من سعد صح وما سمع عثمان لأنه كان في حالة مع الله آه. كانوا حالة مع الله بقى. احنا مالنا كان بيسبح بيسبح بيذكر بيصلي على رسول الله قاعد كده سبحان الله مش سرحان في الدنيا همومها وبلاويها لا سبحان سبحان الله العظيم يعني يا حبذا الجنة وطيبها آه. ليه؟ لأن سيدنا أنس بن نضر الله يرضى عليه زي ما قلنا كان يشم رائحة الجنة خلف أحد خلف شم ريحة الجنة شم ريحتها يا سلام اللهم لا تحرمنا من رائحتها يا رب هذا يا سيدي ولذلك برضو الشيب الشيء يذكر الله يرضى عليه ابو الحسن سيدنا علي رضي الله عن ولديه وزوجته بنت الحبيب مشي مرة فليه أبو بكر جاي فمرضيش يسلم عليه أبو بكر على الله أبو الحسن يزعل مني إلا أبو الحسن بالذات ده حبيب المصطفى حبيب الحبيب صح ولا لا حبيب الحبيب ده زوج بنته بقى وكان يقول فيه كلام حلو قوي يا علي لو لم تخلق لما وجدنا كفءا يتزوج بفاطمه يا خبر ابيض امرني جبريل ان ازوجك من فاطمه يا فاطمه زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الاخره يا خبر ابيض كل ده كل ده وكانت السيده فاطمه ايه كانت تحب بغير سيدنا علي تعكسه شوف المعاكسه الحلوه كان الحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن بن علي كان شبيها برسول الله فكانت تحب تغيظ سيدنا علي كانت تهشك الحسن وعنده شهرين كده ان ابني شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي طب وعلي كده يفرق صح ولا لا ان ابني ايه آه شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي طب يا فرحه علي آه صح ولا لا ها فكان لا يعني لما يدخل عليهم سيدنا الحبيب شوف البيوت العظمه دي كلها سبحان الله يقول ايه قاعده قدام علي بايه بتلف الراحه والعرق نازل منها وعرقانه وتعبانه ودي بنت الحبيب سبحان الله وفي قصه كده يعني الحجه على الراوي هقولها دلوقتي بس المهم فسيدنا الحبيب يقول يا علي شوف يستاذن صاحب البيت اتاذن لي في نوبه فاطمه ممكن تأذن لنا ناخد النبطشية بتاعت بنتي يا خبر ابيض الرسول يشتغل بايده ويتحرك تفضل يا رسول الله ده حتى البركة تحطه في اللي في اللي بيطحن ده صح يقعد ده ايه يشتغل مع سيدنا علي سيدنا فاطمة مش تسيب سيدنا علي في حاله تقول له انظر يا ابا الحسن شوف الاحترام برضه انظر يا ابا الحسن انا احب الى رسول الله منك اه اه آه خلي بالك ابويا بيحبني عنك اهو بدليل ان ايه اشتغل بدالي سيدنا علي نبي كيس ربيب بيت النبوة تربية ايده احقا يا رسول الله هي احب اليك مني ما هو سيدنا الحبيب ده كل اللي بيقوله صدق ما يقولش كلمة فيها مجاملة ولا نفاق مش شخبطة ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر لا لا, لا. والله احلام سيادتك اوامر لا الكلام التهريج مثل الادب ده مش موجود في في البيوت العظماء في صدق شوف الحبيب يجاوب يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه واحنا كنا نعرف حاجه من ده كله الا عن طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام نظل نصلي عليه حتى نلقاه على حوض الكوثر ان شاء الله اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله يقول له يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها سلام يا رسول الله سلام شوف شوف شوف الادب النبوه بقى هي احب الي منك لكن انت اقرب الى قلبي منها بالله عليك انت فهمت ايه آه. شوف شوف شوف شوف بيوزع ما بيزعلش حاجه ما بيزعلش احسن اه حد يزعل كان اه ما كانش يخلي حد يبات ابدا زعلان منه صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني ولذلك ايه فسيدنا ابو سيدنا علي لما لقي ابو بكر ما سلمش عليه ابو بكر لا لا لا لا ده زعل ابو الحسن صعبه راح يشتكيه للحبيب تعالى يا علي لما لم تسلم على ابي بكر الصديق ده اللي يشوفه في السكه ما يسلمش عليه معقوله قال له رايت الليله الليله اللي صبح شاف فيها ابو بكر كأني أسير أنا وأبو بكر في طريقين يعني أنا رايح وهو إيه وهو جاي يعني نفس إيه نفس المنظر وعلى يميني قصر في الجنة شوف الرؤية لمن هذا القصر قيل لمن يبدأ صاحبه بالسلام فسكت حتى يبدأ أبو بكر حتى يكون القصر له السلام بالله عليك اللي, اللي يسمع عن الصحابة كده يا خبر انا مش عايز افكرك بالشارع وبالبيت دلوقتي والا هتنزل تحت اوي احنا ايه احنا طالعين فوق فين من اول الحلقة احنا فوق ربنا يجعلنا فوق وانتم يا رب العالمين والمسلمين يا جماعة سبحان الله يقال في معارض الدعوة يعني يقال وأن الحديث يعني وإن كان في متنه ضعف في سنده ضعف لكن يعني في فضائل الأعمال يقال يعني عشان الدرجات برضه عشان الدرجات برضه واحد بيقول ايه بيقول يا علي اعطني مما اعطاك الله سيدنا علي كان لسه شغال عند واحدة يهودية بينزح لها بئر مية من بئر يسقي لها أرضها فاديت له ستة دراهم ستة ايه دراهم فهو ماشي الراجل الغلبان بيقول له يا علي لله والناس زمان مش كانوا محترفين زي اللي حوالين ابواب المساجد لا كان اللي بيقول لله يعني ايه يعني ايه يعني السلك ضربه ضربه حقيقي مش فسيدنا علي راح حاطط ايده في الجيب اداله ست دراهم الفلسفه بتاعتنا طب يا اخي اللي يعوز البيت يحرم انا اعرفش مين اللي علم الناس التعليم اللي مش ولا بد دي مين اللي قال لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع مين قال لك الكلام ده المهم على كل هو سيدنا علي بيدخر عند الله بقى واحد بيعمل رصيد وعنده ثقه في الله ده موضوع ثاني هو ربنا ما قالكش طلع كله لا هو قال لك ايه 2.5% ال 1000 جنيه 25 جنيه ال 40000 جنيه عليهم 1000 كل جزء من 40 جزء ها. سبحان خمسه تعريف عن الجنيه حاجه يعني لا تذكر ربنا اللي يديني الجنيه ويقول تسلفني خمسه تعريفه واديهم لك بعد كده 10 اضعاف ايه الكرم ده؟ ايه ده؟ الله المهم المهم ما توحدوه لا اله الا الله فسيدنا علي راح مد الراجل الستة ماشي واحد هو هو في في في في, في الروايه بتاعه المسند الامام احمد اما قال له ايه؟ قالوا ان السيده فاطمه لما ما لقيتش علي لاقي شغل ما فيش شغل في المدينه كان حاله كساد زي ما ربنا يفك كساد المصريين يا رب اللهم فكها علينا جميعا يا رب واغننا بفضلك عن من سواك واغننا بحلالك عن حرامك وبارك لنا في القليل وحببنا الى الحلال يا رب العالمين يا رب. يقال ان السيده فاطمه ودي الروايه دي اصح شويه قالت له انت مش لاقي شغل طب خد الشل بيعه راح باعه بست دراهم عشان ناكل وهو جاي ليه الغلبان راح مديله والله لو مراتك بعت اديت لك حاجه تبيعها ورجعت قلت لها ده خدها واحد غلبان ياخدك ها عطرك المهم سبحان الله مشى خطوتين لي واحد يقول له يا ابا الحسن قال له نعم تشتري هذا البعير هل اخي ما حلت اللبن ولا ياكل ده لسه الراجل اهو خد بتاع الفل ها سبحان الله خد الراجل ها سبحان الله ازاي مفيش قال له طيب اعطيه لك ها لشهر قادم ها مش عايز دلوقتي خد بفتره ايه سماح ده صندوق النقد فترة سماح ماشي فراح واخده لسه جر ال... المهم بكام قال له اديهولك بايه ب 60 دينار ماشي يا عم او بست اه فماشي خطوتين واحد تاني عربي لابس لبس كده يا ابا الحسن اتبيعني هذا البعير هو يا اخي سلام تشتري قال له اشتري بكام قال له ب 120 واحد يقول لك الله ما هو بقى ما الضعف اهو هنا اجابه وقبول وده راي اخر للعلماء المهم ما علينا راح الراجل البائع لسه ما مشيش قال خد يا عم ال 60 بتاعتك ايه ها ال 60 بتاعتك ايه وراح راجع للبيت بايه ب 60 التانيين ب 60 التانيين سبحان الله فالسيده فاطمه فرحت قوي سمعت الحكايه من علي قال يا سلام ست دراهم يجيبوا 60 دينار ها بقى 10 اضعاف ايه ده ده ده, ده الدينار كم كم درهم ده, ده عشرات الاضعاف فلما بشرت فاطمه اباها قال لها يا فاطمه اتدرين من البائع ومن المشتري دي الحكايه كلها دي مش مش كده بس البائع جبريل والمشتري ميكائيل والجمل تركبينه يوم القيامه يا ام الحسنين جنات عدن اللي يعدم فيها ما يمشيش اللهم اجعلنا من اهلها دار الحيوان الحيوان في اللغه مش الحيوان اللي على الاربع الحيوان في اللغه هي الحياه الدائمه وان الدار الاخره لا هي دار الايه الحيوان اللي الحياه الايه الدائمه الفردوس وهو البستان وهو على شيء في الجنه ولذلك سيدنا الحبيب قال اذا طلبتم من الله فاطلبوا الايه الفردوس الاعلى فإن الله عظيم وإسا- وإذا سألت العظيم فاسأل عظيما لما تدخل على واحد غني قوي تقول له اديني لله تقول له اديني ايه تقول له اديني 500 جنيه اديني 1000 جنيه تدخل على واحد ما حلتوش الا ده موظف تقول له معكش باريزه معكش ربع جنيه يعني على كل واحد كل هنا يعني على قد وجعها او كل آه سبحان الله كل فوله على قد مش عارف كيانها كل فوله ولها كيان سبحان الله ذاك الراجل دخل على كسرى قال له يا اعرابي قال له نعم قال له تمنى علي تمنى عليك اطلب اي طلب ده كسرى قال له اطلب اطلب اطلب اطلب ألف دينار قال له اديله فالناس قالوا لا انت راجل اهبل تعبيط واحد دخل على كسرى يقول لك تمنى عليه تقول ألف طب قول 100000 والألف ألف والألفين ألف 2 مليون 5 مليون ها قال لا وهل هناك أكثر من الألف ها تعال هات الواد دلوقتي اللي عنده ثالثة ابتدائي وعدها لك لغاية بشليون بس فين؟ بس فين؟ ها؟ هذا يا اخويا جنات النعيم جنات الايه النعيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ينعم ينعم فالايه النعيم ضد الايه ضد البؤس ضد الايه ضد البؤس زي والعياذ بالله اللي جاب اللي يقرا له ال- الكف وقرايه الكف حرام زي المندل وزي قرايه الحظ في الجرنان وفتح الكوتشينه وضرب الودع الكلام الفاضي ده كله اللي يعمل الحاجه دي وهو معتقد فيها فقد بدات منه ذمه الله وذمه رسوله واللي يرى الحظ في الجران بنية التسلية لا يتقبل الله له عملا أربعين يوما ما فيش داعي للكلام ده كله فواحد جاب واحد يرى له الكف بص في كفه كده هو حرام الأول قال له عندك سنتين بؤس قال له بعدين قال له تكون خدت عليه يا ستار يا رب طيب يا اخويا من اسماء الجنة المقام الامين امين ليه امين ليه انت عمر في الدنيا ما تبقى امن يا اما خايف من بكره يا زعلان على امبارح صح ولا لا لكن في الجنه انت امن امن من ايه من تقلبات الايام مفيش ايام صح ولذلك ايه لذلك واحد اعرابي دخل على الحبيب شوف شوف شوف الناس كانوا بيفهموا يقرأوا القرآن أنا يا رسول الله أفي الجنة ليل سؤال غريب ها؟ أفي الجنة ليل قال وما الذي هيجك على هذا ايه اللي خلاك تسأل السؤال ده قال ده ربنا بيقول ولهم فيها رزقهم ها ولهم رزقهم فيها ايه بكرة وعشية الله يبقى فيها ايه البكرة اللي هو الايه الصباح والعشي الايه آه سبحان الله فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بل يرون نورا نورا يرد الصباح إلى المساء فلا عشي ولا ظلمة ولا ظلام في الجنة إنما هو نور دائم بس فيها إيه الملائكة يدخلوا عليك كم مرة في, ال- في اليوم عنده فيش أيام هناك لكن كم مرة الأوقات اللي كنت بتصلي فيها صبح ظهر عصر مغرب عشاء يدخلوا عليك في نفس التوقيت يجيبوا لك الهدايا من رب الهدايا فانظر إلى ما كنت تهديه أنت إليه وما سوف يهديه هو إليك ياه شو أنت الهدايا اللي كنت تداله في الدنيا إيه ركعتين مشكوك في أمرهم صح ولا لا صح ولا مش صح أه شوف بقى ربنا يديك إيه في يوم القيامة بقى ها؟ هدايا لا تنقطع هدايا لا انقطع وأعظم هدية أن يرضى عنك رب البرية يا رب يا رب هذا شيء المقام الأمين والمكان الأمين ها لذلك إيه إن المتقين في مقام أمين سبحان الله يدعون فيها فيها بكل فاكهة آمنين الجمع لهم أن الطعام وأن المكان المكان والطعام وذلك أعظم آية نزلت على أهل مكة ونزلت على المسلمين سورة بإلاف قريش قال إيه أطعمهم من جوع وأمنهم من إيه من خوف أمن الناس على بطنها وأمن الناس على مكانتها ومساكنها خلاص خذ خيرا كبيرا إيه الناس وزوار الفجر يبقى ساعتها ايه ما تاخدش انتاج امن الناس الاول اديهم الامان وقلت لك من قبل عن هذا الاستاذ الفاضل اللي كان عجز كبر في السن فكان كل يوم عايز يعمل خير من الجمعه عنده شلل ومش قادر يروح مش لاقي حد يشيله يوديه المسجد يجي في البلكونه بتاعته ويحط قمح ويقفل البلكونه وقاعد يتفرج على العصافير من جوه عشان وهي نازله تاكل عشان ياخد ثواب ففي مره بص لقي العصافير مش راضيه تنزل استغرب فاكتشف ان الباب مفتوح شوية بتاع البلكونة اتاري العصافير فكرت وقالت ان هو فتح الباب عشان عامل لنا الحب ده ايه مصيدة وفخ فالعصافير لما ما امنتش على نفسها ما رضيتش تاكل فانت لازم تؤمن الناس على اكلها تؤمن الناس على معيشتها تؤمن الناس على حياتها تاخد منهم كل خير تخوف الناس سبحان ومن روع المؤمنين خوفهم يعني روعه الله يوم القيامة ومن أمن المؤمنين أمنه الله يوم القيامة ولذلك الصحابة لما حبوا يهزروا مع واحد منهم فخدوا منه السيف وهو نايم في إحدى الغزوات صحي فجأة فخاف السيف بتاعه بتاع المعركة راح حصل له رعب عندئذ قال الحبيب من روع أخاه ولو بهزار من روع أخاه روعه الله يوم القيامة شوف بقى اللي بيروعوا الناس ولذلك بقول لك يا سائق السيارة ايا كنت سيارة اتوبيس عام أتو... سيارة خاصة سيارة اجرة ميكروباص اي حاجة ما تزعجوش الناس اللي ماشيين على الطريق ليه انت مش راجل اعمال الثانية بتاعتك ب... ب... بملايين لا على مهلك على مهلك يمشون على الارض هونا لا تزعج الناس الناس بتحصل لها ذعر لو واحد عنده مرض قلبي وسمع الكلاكس بتاعك فجأة يمكن ينط نط رجله تتكسر يبقى انت تروح فين من الله يوم القيامة لا تروع الناس من اسماء الجنة وهو اخرها مقعد الصدق ومقام الصدق ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر الكل مقعد دائم يسمى بمقعد الصدق وكل كل مقعد زائل يسمى ايه يسمى بالمقعد الكاذب فاي كرسي في الدنيا بأي مستوى من المستويات كذب ليه لأن سبحان الله العظيم يحرم على المسلم أن يشرب عند أخيه شان ويقول دايم أو دايما أو صفرة دايمة ليه لن تدوم الصفرة ولن يدوم صاحبها كل من عليها ايه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال له ايه فناء القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين ولذلك قال ايه عبد الملك بن مروان وقف قدام المرايه كده فأعجب بنفسه وامير المؤمنين الحبذا الملك لو كان دائما جنبه السكرتير بتاعه بيسموه في اللغه العربيه القهرمان قهرمان اللي هو مدير مكتبه سكرتيره الخاص ها قال له يا امير المؤمنين تقول نعم الملك لو كان دائما لو كان دائما لما وصل اليك صح ولا لا اه لو كان دائم طب توصل لك ازاي لو دامت لمن قبلنا لم تصل لنا ولو دامت لنا لم تصل لمن بعدنا لكن هي ايه جيل يسمي اللي مجيد جيل يسلم مجيد سبحان الله خلاص يعني يوما ما لازم تنتهي سبحان الله فالمقعد الصدق هو المقعد الدائم الذي لا يزول بإذن الله رب العالمين آه أيها الإخوة الكرام كفى بهذا القدر يعلم الله أنا أحدثكم يعني وحرارتي تكاد تقترب أو تعلو عن الأربعين ولكن يعني بفضل الله عز وجل أولا ثم بدعواتكم وبتواجدي بينكم لم أشعر بهذا الألم طوال الساعة ونص اللي فاتت وبدأت في هذه اللحظة بس لما نويت أنتهي من الدرس بتعب الصوت والحشرجة لا تنسونا من صالح دعائكم وجزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم خمسة خمسة سبعة صفر ستة أربعة ثمانية فاكس خمسة خمسة صفر أربعة ثمانية تسعة ثلاثة فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته